السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى في حكايات تربوية الحقيقة يعني البرنامج احنا بنقول عايزين بس ان احنا نوجه اطفالنا الحلوين الجمال آه، عشان نعرفهم ايه هي السلوكيات والاداب والاخلاقيات نفسنا يطلع جيل ما شاء الله يبقى شايف الخير كله الخير اللي ممكن نكون احنا نفسنا اتحرمنا منه ما نفسناش ان اولادنا يتحرموا من الخير دوت فعشان كده بنبدا مع بعض الحكايات التربويه الحقيقه بعض ال- يعني انا حاولت استقبل اكبر عدد من التليفونات الاسبوع اللي فات عشان اشوف يعني ايه برضو احنا مرآة لبعض فبنشوف يعني التعقيدات وكده فكانت التعقيدات الجميله قالوا لي طب يعني بدل ما نحكي قصص للصحابه او للتابعين او غير ذلك آه، طب ما ايه رايك نتكلم الاطفال في الادب في الاداب والاخلاقيات والسلوكيات وفي النص كده ندعمها بقصص كده تختم الموضوع نفسه فقلت خلاص ما فيش مشكله احنا يعني تحت امركم اللي انت عايزينه ان شاء الله آه، طبعا آه، آه، اخواتنا واخواننا في تونس كانوا موصين الحقيقه بالدعاء فأسأل الله عز وجل أن يفرج كربهم وأن ييسر أمرهم وأن يبارك في كل أخواتنا وإخواننا في آه، تونس وفي كل بلاد ال- العربية والإسلامية ربنا يبارك في الجميع وفي أخ الحقيقة موصيني الأخ علاء حسني آه، يعني وصاني ان انا ادعي له ان ربنا يرزقه آه، بالذريه الصالحه فالحقيقه يعني آه، انا هدعي بقى مش ليه هو لوحده ليه ولكل من حرم من نعمه الذريه اسال الله عز وجل ان يرزقهم جميعا بالذريه الصالحه قولوا امين اللهم ارزقهم بالذريه الصالحه اللهم ارزقهم جميعا بالذريه الصالحه اللهم امين آه، النهارده الحقيقه معانا كم ضيوف ما شاء الله ربنا يبارك فيهم معانا النهارده نجوم ومش نجوم وبس نجوم وكواكب ما شاء الله معانا كم النهارده من اطفالنا الحلوين ان شاء الله ربنا يبارك فيهم جميعا وهنبدا معاهم بقى الكلام كلام مفتوح في مواضيع كتيره مختلفه آه، لكن بنقدمهم الاول لل- للمشاهدين معانا الاستاذتنا الفاضله الاستاذه ساره سمير ربنا يبارك فيك اهلا بك يا ساره ومعانا الاستاذه الفاضله منا ايهاب شيحه اهلا بك يا منا ومعانا محمد استاذ محمد ايهاب شيحه اهلا بك يا محمد ومعانا احمد عبد الله ابن الشيخ عبد الله آه، معانا اه ب- طب ما هو مش كاتبها بالترتيب ليه معانا محمد عبد الله ومعانا آه، عمرو محمد تمام كده ومعانا احمد عبد الله ابن الشيخ عبد الله برضو ومعانا ابو بكر خالد آه، فؤاد ومعانا محمود آه، ناجي ربنا يبارك فيكم حبايبي واهلا بيكم ونورتونا في الحلقه ديت وان شاء الله كده نقضي مع بعض وقت جميل جدا كلامنا النهارده ببساطة شديدة جدا هنتكلم عن آه، معرفة ربنا ومحبة ربنا وأدب المسلم مع ربنا أنا كطفل صغير آه، لازم أكون عارف مين اللي خلقني مين اللي خلقنا يا حبايبي ربنا سبحانه وتعالى ومين اللي بيرزقنا الله سبحانه وتعالى يبقى طلب- طالما ربنا اللي خلقنا ورزقنا يبقى لازم ننفذ أمر مين امر ربنا صح ولا لا اه لان ربنا قال كده الا له الخلق والامر طالما ربنا له الخلق يبقى له الامر هو اللي خلق وهو اللي يؤمر واخدين بالكم يا حبايبي فاحنا النهارده هنتكلم بقى ربنا امرنا بايه وعايزنا نعمل ايه طب ربنا خلقنا اصلا ليه ها، حد عارف حبايبي قول كده يا محمد آه، قول في الميكروفون لعبادة الله لعبادة الله صح كده اه لان ربنا قال ايه وما خلقت الجن والانس الا الا ليعبدون اه جميل قوي ما شاء الله طيب آه، يعني وعبادة ربنا دي بتتناول ايه آه احمد ها آه قول في الميكروفون امسك الميكروفون قربه كده في الآخرة بناخد الجنة يعني العبادة لو حبينا نعبد ربنا في الدنيا هنعبد نعمل ايه يعني نصلي ونصوم ونعمل ايه تاني كمان نصلي ونصوم ونزكي ايوه و
نصلي نصلي بر ونصوم الوالدين ونعمل الحج.
الجيران ونصل الرحم ونتبسم في وشوش حبايبنا محدش بيتبسم ليه تبسموا كده ربنا يبارك فيكم تمام فيعني العبادات حاجات كتيره جدا يبقى ربنا خلقنا حبيب عشان ايه ها قول يا حبيبتي قول يا ساره اديها الميكروفون يا محمد عشان ايه يا ساره ربنا خلقنا ليه علشان نصلي عشان نصلي ونعبده ونعبده ايوه ما شاء الله آه، آه، ادك الميكروفون لمنا العباده تشمل ايه يا منا صلاه وصيام وايه تاني صلاة ايوه على صوتك والصيام ايوه ان احنا نعبد ربنا نعمد ربنا وبر الوالدين دي ايوه وصلة والزكاة.
الرحم الحاجات الجميلة بقى اللي والزكاة.
بترضي ربنا اه الحاجات الجميلة اللي ايه اللي ربنا بيحبها آه لان العبادة لما عرفها العلماء قالوا ايه العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والباطنة كل اللي ربنا يحبه كل اللي ربنا يرضى بيه هو ده ايه دي عبادة لله بنتقرب الى الله سبحانه وتعالى بيها طيب يبقى ربنا خلقنا ورزقنا ويسر لنا كل الخير ده كله وادانا نعم كتير قوي عشان ايه عشان نعبده عشان اعبده هو لوحده ما ينفعش اعبد ربنا واعبد حد تاني يعني ما ينفعش اقوم اصلي بقى ايه اقول لي انا هصلي عشان الصلاه حلوه وانا بصلي عشان ربنا امرني بالصلاه وعشان كمان الناس تشوفني وانا بصلي ويقولوني كده حلو امور وبصلي و- ويحبوني وكده و- ويعني يجيبوا لي شوكولاتات وحاجات حلوه ينفع الكلام ده لا. انا بصلي عشان ربنا بس عشان ربنا يرضى عني ويحبني وعشان هو يكون راضي انا مش عايز حاجه من الدنيا دي غير ان ربنا يكون راضي عنه وبيحبني صح كده يا حبايبي طيب تعالوا بقى نشوف احنا لما بنعبد ربنا ايه اللي يساعدنا ان احنا نعبد ربنا وما نقصرش في حق الله سبحانه وتعالى يعني نعمل ايه اول حاجه حبايبي نعملها عشان فعلا نقدر ان احنا نعبد ربنا بجد اول حاجه نعملها ان احنا نتذكر نعم ربنا علينا وده بقى موضوع النهارده هنقضي النهارده الحلقه كلها ان شاء الله في الكلام عن ايه عن نعم ربنا علينا ندي مثال حبايبي ايه من ضمن النعم اللي ربنا انعم بيها علينا محمد اديله الميكروفون قول يا محمد خد الميكروفون النعم اللي ربنا انعم بيها علينا نعمه مثلا البصر ونعمه ايه تاني يا محمد نعمة البصر ونعمة ونعمة ايه تاني ها اللي جنب البصل على طول السمع الشارع اللي جنبه ايوه السمع والشارع اللي تحت بقى ها الفم اللسان صح ولا لا واطلع فوق خالص السطوح نعمة المخ الراحة ها طيب يلا ادي بقى ايه ادي آه عم عمرو عمرو إيه لا عمرو في ايه تاني من نعم والأذن والاذن الله يبارك فيك وايه تاني واللسان واللسان وايه والشفة والشب والايدين والرجلين والإيدين والرجلين اه طيب آه يعني احمد آه في ايه تاني من نعم امسك الميكروفون
ان هو يشفي كل كل مريض الاسلام نفسه نعمه صح حبيبي صح وان احنا نكون من اتباع النبي ده نعمه والصلاة نعمة الصلاه نعمه والزكاة والقران نعمه ورزق صح اه كون ان ربنا وفقك للطاعه دي نعمه صح ولا لا طيب ابو بكر كلمه ابو بكر ايه تاني من نعم خلق السماوات والأرض الله يبارك فيك السماوات والارض نعمه رزق ربنا سخر لنا بيسخر لنا اللي في السماوات واللي في الارض صح ولا لا محمود ناجي محمود ناجي ها هو خلق لنا النباتات عشان ناكل منها نباتات ونستفيد من الخشب بتاعها الله يكرمك وان احنا اتخلقنا اصلا ما شاء الله و...
يعني ان احنا اتخلقنا اصلا ده كمان نعمه صح فعلا مظبوط ليه لان ربنا لما خلقنا يبقى احنا كده خدنا فرصه ان احنا جينا الدنيا جينا الدنيا بقى مش بقى زي ما الناس بتقول جينا الدنيا ما نعرف ليه وعايشين ليه ورايحين فين لا احنا بقى عارفين احنا جينا ليه واتخلقنا ليه ووظيفتنا ايه احنا جينا عشان نكون عباد لمين يا حبايبي لله سبحانه وتعالى انا طب معانا الصاد السلام عليكم السلام عليكم فشنك طيب اتصال فشنك السلام عليكم السلام عليكم الو السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام من انت انا اسمي حمزه حمدي حمزه محمد انا انا محمد حمزه حمزة انا اللي ما بسمعش معلش ادي فايدة نعمة السمع المهم ازيك يا حمزة كويس ازيك حبيبي عامل ايه كويس ربنا يبارك فيك يا حمزة عندك كام سنة يا حمزة سته ستة مم.
ما شاء الله حافظ حاجة من القرآن يا حمزة اه انا مش بقولك سمع انا بس بسألك ها اه حاضر.
ما شاء الله يا حبيبي طب ان شاء الله يا حمزه آه، احنا خدنا الحلقه اللي فاتت تقريبا ثلاث اسماء وخد برضو يا مدني اسم حمزه نستضيفهم ان شاء الله هم الاربعه في حلقه لوحدهم ان شاء الله ماشي قول تمام يا فندم طيب نكمل ولا في اتصال تاني طيب نكمل واخدين بالكم يا حبايبي فاحنا ايه بنقول ايه بنقول احنا ربنا خلقنا عشان نعبده وعشان نوحده ونبقى عارفين يقينا ان احنا لما نعبد ربنا مين اللي هيدينا الحسنات ربنا سبحانه وتعالى وهيكرمنا كل حاجه خدوا بالكم حبايبي لما نعبد ربنا في ناس تقول ايه لا اصل اصل العمل عباده وانا لما اشتغل ما انا بشتغل عشان اجيب فلوس واكل ولادي وكده وبعدين بعدين بقى لا يا ربنا هيسامحني بقى عشان أنا ما بصليش لا العمل لا.
عباده صح يا محمد اتفضل الصلاة أهم الصلاة أهم الله يبارك فيك يا محمد ما شاء الله الصلاة أهم اه أنا بشتغل اه والعمل عبادة صح على فكرة مش غلط بس من نوافل العبادات يعني إيه؟ يعني أصلي و- ووقت ما يجي الص- أشتغل وقت ما يجي الصلاة لو ورايا إيه؟ لازم أسيب كل حاجة عشان أروح أعمل إيه؟ عشان أصلي على طول كده يا أبو بكر صح ولا لا؟ تمام كده يبقى اهم حاجه ان انا اصلي واعبد ربنا ولما اكون بنوته صغيره كده يبقى لازم البس الحجاب واتعود على الحجاب من وانا صغيره وما اخشش اسلم على الرجاله بالإيدي- بايديا لا اتعود ان انا ما اسلمش على الرجاله وان انا اصلي في الصلاه في وقتها وان انا البس الحجاب وان انا اكون ماشي في الشارع كده اغض بصري عن الناس وان انا اسمع كلام آه، بابا وماما و- والاسره واحترم الكبير و- و- واحترم اخويا الصغير واكون رحيم بيه ما اضربوش ولا اعمل له اي حاجه وحشه كل الحاجات ديت مظاهر من مظاهر العباده الجميله اللي مطلوبه مننا يا حبايبي الشاهد في الموضوع يا حبايبي ان احنا بنقول من ضمن الحاجات اللي تساعدنا عشان نعبد ربنا الكلام يا حبايبي مفهوم ولا في حاجه مش مفهومه كلام واضح كده ها يا محمد كلام واضح آه عمرو كلام واضح ما شاء الله عشان بقى ايه عشان اعبد ربنا اول حاجه بعملها ان انا بتذكر نعم ربنا عليا من نعم ربنا عليا احنا قلنا ايه نعمه ايه نعمه العين صح ولا لا؟
الإسلام نعمة آه، الإسلام نعمة الإسلام الله يبارك فيك يا حبيبي محمد ما شاء الله صاحي معانا النهارده قوي نعمة الإسلام أنا لما بعبد ربنا وبعض الناس حبايبي مش حاسين بنعمة الإسلام يقول لك عادي يعني ما أنا طلعت لقيت نفسي مسلم لأن بابا مسلم وماما مسلمة و- و- والعيلة كلها مسلمة فأنا طلعت لقيت نفسي مسلم لا خد بالك الناس زمان بقى أيام النبي عليه السلام أيام الصحابة بقى واللي بعد الصحابة كان ممكن واحد فيهم يحصل له وي- ويسافر ويسيب بلده وولاده مش عارف يحصل لهم ايه وي- ويسيب بيته عشان يبقى مسلم واخد بالك ليه كان بيضحي بكل حاجه عشان يبقى مسلم احنا الحمد لله جالنا الاسلام من غير بقى ما نتعب ومن غير ما يحصل اي حاجه لان نفسنا ما شاء الله مسلمين نعمه كبيره جدا جدا غيرنا يا حبايبي النهارده الكره الارضيه مثلا لو قلنا عدد الناس اللي عايشين في الارض م- مليار و200 مليون عدد كبير قوي معلش آه، واخد بالك خمس الاهل الارض مسلمين والباقي كله بيكفروا بالله كفار.
تخيلوا بقى شفت بقى نعمه ربنا علينا ربنا بقى اختارنا يا حبايبي احنا كده اختارنا عشان نبقى مسلمين ليه في غيرنا بقى ما ما, ما بقوش مسلمين فاحنا نعمه كبيره ان احنا ايه ان احنا مسلمين في ناس غيرنا مسلمين بس مسلمين على الورق مسلمين في البطاقه في السجل المدني يعني لا بيصلي ولا اي حاجه وتلاقي ما شاء الله طفل امور كده وعنده 10 سنين 12 سنه وتقول له يا حبيبي تحب ربنا طبعا طبعا يا عم بحب ربنا ومفيش حد يحب ربنا قدي طب بتصلي يا حبيبي ولا عمري ركعتها واخد بالك ينفع ده يكون بيحب ربنا يا ترى ها ينفع يكون بيحب ربنا وما بيصليش ما ينفعش اللي اللي بيحب ربنا يعمل ايه يا ساره قولي يصلي لازم يصلي ويعبد ربنا صح ولا لا؟ اه فهو بيقول بيقول انا بحب ربنا بس مش بصلي انا بحب ربنا بس بس ب- بس ب- بعامل امي معامله وحشه آه، انا بحب ربنا بس بابا برد عليه ب- بصوت عالي انا بحب ربنا بس المدرس ما بسمعش كلامه ولا بعمل واجب في الفصل وبغيب وبنط من على السور وبعمل حاجات اه بحب ربنا وفي اتصال مين اللي بيقول في اتصال السلام عليكم
الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته آه، فضيلة الشيخ محمود المصري مع حضرتك آه، اهلا وسهلا اهلا بيك الله يخليك معكم اخوكم في الله مهندس سمير العطار اهلا وسهلا اهلا بيك والله لا.
يا شيخ احنا بنحبك كلنا والعائله ربنا بنحبك في الله سبحانه وتعالى نبيل العطار وربنا يبارك فيك على ب- البرامج اللي حضرتك بتقدمها والله ربنا يحفظك في يا رب.
علوم نافعه للمسلمين وجزاكم الله الله يبارك.
خير آه، سامحونا بقى وبنشكر بن- كمان قناه الناس خلي بالك بنتبسط بقى مع الاطفال سامحونا يعني الله يخليك والعاملين بيها برضه بنشكرهم والله على الصحوه ربنا الدينيه يبارك فيك اللي يا قامت رب.
في الاسره المصريه بسبب قناه الناس بنشكر الدكتور طبعا عاطف عبد الرشيد والاستاذ الله.
هاني البنا و... واخونا مدني ربنا يبارك فيه و...
اه والله بس صدقني وكل كمان الطاقم حاجة تانية الفريق اللي هو عمل بقى والله ال- ربنا يبارك ال- فيه ال- ماسك العمليه كلها ربنا بقول يبارك فيك.
لحضرتك كان طبعا.
لنا سؤال والله اتفضل آه، يعني كيف نربي البراعم طبعا بس- بمناسبه البراعم اللي قدام حضرتك براعم نعم.
الاسلام دي نعم ازاي نربيهم على حب رسول الله والدفاع عليه الصلاة عنه والحاجات اللي بتحصل في زماننا اللي احنا فيه ده الله.
دلوقتي اللي يا ريت حتى لو ده اللي احنا تقدر بقى- تجاوبنا عليه الله يبارك في عمرك ده اللي احنا بنحاول جزاكم الله خير ده اللي احنا بنحاول نغرسه جزاكم الله خيرا في ولادنا أيوة.
ان احنا ازاي نحببهم آه، وده خير ميراث ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب واحفظك الله يخليك وجزاكم والله- الله خير والله الله يبارك كله فيك.
في ميزان حسناتكم ان شاء الله امين يا رب العالمين الله والله يخليك.
يمكن السلام حضرتك عليكم.
عليكم السلام بارك الله فيكم عليكم السلام ورحمه الله الله والله يخليك.
يمكن إحنا سبب اهتمام اهتمامي عن نفسي يعني بموضوع الاطفال آه، وان كنت انا احب اقدم دروس عاديه للكبار وكده لان اهتميت بالاطفال بالذات لما لقيت آه، اسر كثيره بتتصل بيا بيقولوا لي اطفالنا صغيرين خالص بيقعدوا يسمعوك وفاهمينك كويس جدا وحابين يتفرجوا عليك قلت طب من خلال آه، حب الاطفال ليا وحب انا للاطفال طبعا آه، طب ما نستثمرش دي ليه في ان احنا نغرس في الاطفال قيم جميله ونعلمهم ونعرفهم لأن دول دول الجيل اللي طالع احنا كلنا رايحين خلاص احنا راحت علينا بدري فيعني ايه احنا بقى فبنقول ال- ال- هم دول الامل المستقبل ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ويجعلهم كده من خيرة خلق الله فحبايبي فاحنا بنقول ان عدد كبير جدا في اهل الارض مش مسلمين ونفسهم على فكره نفسهم يبقوا مسلمين مش قد ايه آه، مدني آه، معلش في صوت عالي عندي هنا ف- في الكاميرا معلش معلش انا اسف آه، ف- فما شاء الله في ناس كتيره جدا جدا نفسهم يبقوا مسلمين ويوم القيامه خدوا بالكم في النار شوف ربنا بيقول ايه ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين كفار يوم القيامه هيتمنوا يا يا ريتنا كنا مسلمين يا ريتنا اسلمنا يا والبنات اللي اللي مش مسلمات تقول واحده منهم يا سلام يا ريتني كنت زي ساره ولا زي منه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا اه ده الكلام ده امتى بقى امتى يا محمد عارف الكلام ده هيقوله امتى مم، فاكر
ان هو آه، ياخد آه، لما ربنا يختص ب- ما بين الدواب فالشاة اللي كان ليها قرن وراحت مطحة شاة تيجي يوم القيامة التانية هي اللي ليها قرن تقوم تاخد مطحة دي حقها.
قدام دي تاخد وربنا حقها.
يقول لهم ايه كونوا ترابا فالكافر لما يشوف المنظر وهو شايف بقى جهنم بقى جاي من بعيد كده واخد بالك يقطع بجهنم لها 70000 زمام وبعدين يقول اه يا بقى انا ليتني لو كنت كنت ترابا.
ترابا خلاص مش ه- مش هخش النار يا ليتني كنت ترابا هت- شوف سبحان الله فاحنا بقى كمسلمين لا احنا ما نتمناش نكون تراب بقى احنا نتمنى نفضل زي ما احنا كده ليه عشان ربنا يكرمنا بالجنه والجنه جميله قوي يا حبايبي والله ان شاء الله في حلقه كده مخصوص هقعد اكلمكم عن الجنه تفضلوا كده تسمعوا عن الجنه انا معلش يمكن مش مخليكم تتكلموا كتير عشان بس ايه اقدر اقول لكم اللي انا عايز اقوله يعني وتسامحوني يعني فاول حاجه يا حبايبي نفتكر نعم ربنا علينا عشان نبقى فعلا نعبد ربنا صح اول حاجه آه بنقول ال- ال- اللي معاه حاجه يا حبايبي وما بيستعملهاش ما يعرفش قيمتها ندي مثال بسيط خالص آه مثلا على سبيل المثال محمود لو عندك عربيه يا محمود والعربيه دي انت عمرك ما ركبتها وراكنها ليل ونهار تحت في الجراج هتحس بقيمه العربيه دي لا طبعا لا صح ليه ليه يا ابو بكر عشان ما بيستعملهاش يعني ب- بالظبط تعمل كده انما مين اللي يحس بقيمه العربيه انا لو بستعملها عندي عربيه ماشي آه، حلوه كده وباربع عجلات برضو وكده و- وشكمان ومظبطنا السائل يعني وكده وليها سقف برضو ومظبطينها وعاملين لها شان وسيراميك ونركبها بقى احس بقى بقيمه العربيه كده ورزق ليه عشان بركبها واستعملها انما انا لو راكنها ما بست- ما بستعملهاش مش هحس بقيمتها كذلك الاسلام يا حبايبي لو بنستعمل الاسلام لو عارفين نعيش مع سنه النبي عليه السلام النبي كان بيعمل هو بياكل كان بيعمل كذا كان بيقول ايه قبل ما ياكل وبعدين بعد ما ياكل يقول ايه وكان بيقعد ازاي هو بياكل وكان بيخش الحمام يقول ايه وهو خارج يقول ايه وهو رايح المسجد يقول ايه وهو جاي من المسجد وهو بيصلي بيقول ايه لما انت تعيش مع سنه النبي عليه السلام هتقول الله يا سلام بنحس يا سلام.
بطعم الايمان تحس بطعم الايمان يا محمد الله يبارك في عمرك تحس بقى بطعم الايمان ان انا عايش مع كل حاجه من سنه النبي عليه السلام وبنفذها بالملي يبقى انا كده حاسس بايه حاسس بطعم الايمان ادي حاجه يبقى لما اكون مسلم احس بايه بالنعمه ديت ولما اكون من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم احس بنعمه كبيره قوي يا سلام انا بعمل زي النبي انا بلبس زي النبي يعني احد مشايخنا مره كان رايح يا حبايبي ايه نازل كده في بلد من البلاد فلقى شاب كده لابس بنطلون جينز بس محزق قوي قوي و- ولابس بادي زي بتاع البنات ال- اللي هم بي يعني اللي اللي مش مش زي المحجبات اللي قدامنا بقى لا البنات التانية يعني تمام وفاتح ومعري بطنه ومش عارف ايه وحالق كابوريا واخد بالك و- وبتاع دوت و- وعامل آه، مش عارف وشه ازاي ويعني ايه ويعني يعني هو ملخبط الدنيا كده ببعضها تمام فالشيخ بيقول له انت انت انت لابس كده زي مين؟ قال له انت اللي لابس زي مين بيقول الشيخ كده بيقول له انت اللي لابس زي مين قال له انا لابس زي النبي على س... انت لابس بقى زي مين زي ما... مايكل جاكسون ولا ولا بول- جون ترافولتا ولا ولا ولا بتاع دوت عبد الحميد باتشان يعني لابس زي مين بالظبط فاهم ازاي اه احنا بقى بنلبس ما بنلبسش غير زي النبي وحبايبنا ال- البن... بن- بن- يعني البنوته الاموره البنوته الاموره جنبها نجيب الكاميرا عليهم آه، لابسين بقى بيلبسوا من دلوقتي عشان يتعودوا ان لما يكبروا يبقوا زي ايه زي زوجات النبي وبنات النبي وزي الصحابيات اه رضي الله عن مرضان خلاص بقى هات التتر عليه بقى خلاص شغلانه ايه غض بصر كمان واخد بالك؟ المهم يعني ايه المهم يا حبايبي بقى إيه؟ الاسلام نعمه كبيره قوي احنا نقول الحمد لله احنا بنفتخر ان احنا مسلمين اه في واحد بيبقى مكسوف قوي من نفسه مكسوف ليه لا ده انت تمشي ايه ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لنبي صلى الله عليه وسلم المهم يا حبايبي يبقى نعمة الإسلام نعمة اتباع النبي عليه السلام نعمة القرآن بقى يا حبايبي أخباركم إيه مع القرآن سارة حافظة دي القرآن يا حبيبتي دي الميكروفون يا محمد حافظة دي يا حبيبتي هم. قول أي حاجة الفاتحة جميل حلو قوي منا حافظة قد ايه خمس أجزاء ما شاء الله محمد
آه، من الناس لحد سورة الشعراء ما شاء الله ربنا يبارك يا رب آه محمد جزئين ها جزئين جزئين ما شاء الله ما شاء الله آه عمرو
عاوز جزء عام وصورة الشورى ما شاء الله حلو اشمعنى الشورى لوحدها يعني اصل انا كنت هحول ازهر مش- آه.
اصل انا كنت في ثالثه ابتدائي فكنت هحول ازهر اه فبعدين جيت غيرت رايي بس واضح ان انت اظهر اخواتك صح كنت حافظ ست شهور طيب يا حبيبي آه احمد حافظ 15 جزء ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا رب ها اربع اجزاء ابو بكر اربع اجزاء ما شاء الله محمود ست أجزاء ونص ست اجزاء ونص ما شاء الله ربنا يبارك فيكم يا رب ربنا يحفظكم يا رب ويبارك فيكم ان شاء الله عبال ما ربنا يكرمكم وتختموا القران بقى نفسي بقى كده يعني يعني بعد ك- ست شهور مثلا كده ولا ثمان شهور اجيبكم كده بنفس القعده الحلوه دي كده وتيجوا تقولوا لي احنا ختمنا القران وعامل لكم احتفال هو ويجيب لكم جوائز على حساب مدني تمام الميدان الفيس ما شاء الله معاه فلوس يعني ما شاء الله معانا اتصال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سواء مدني نسيت اشغل ال stopwatch يعني النهارده هتضحكوا عليا براحتكم السلام عليكم مفيش اتصال انقطع طيب ماشي آه، ربنا ما يقطعلكش اتصال يا مدني ربنا يبارك فيك المهم يا حبايبي فشوف بقى لما تكون انت من اتباع النبي عليه السلام وبتتبع النبي وبعدين بقى النعمه اللي بعدها ايه نعمه القران بقى نعمه كبيره قوي ان الواحد يكون حافظ القران وخاتم القران وماشي ما شاء الله حياته كلها قران انا اعرف حبايبي اطفال صغيرين ربنا يبارك فيكم وي- وي- ويكرمكم يا رب انا اعرف اطفال خمس سنين وست سنين وختمين القران كله بجد وهنعرض لكم قريب خالص آه، مع اخوه من من المنوفيه من عرب الرمل هنعرض لكم تجربه جميله لاطفال عندهم خمس سنوات ختموا القران ما شاء الله خمس سنوات ربنا يبارك فيكم فيهم يا رب العالمين وفي منهم بقى خمس سنوات برضو بس خ- ما ختموش حفظ لكن ختموا آه بداية.
اه يعني بالتجويد واحكام التجويد وكده وما شاء الله بيقراوا كل قراءه ما شاء الله سليمه طلع الحروف من مخارجها ومعانا اتصال من هايدي طيب اتفضلي هايدي السلام عليكم السلام عليكم
الو ايوه عامل ازيك اهلا يا هايدي السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله ايه آه لا ازيك السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم ازيك يا السلام عم ازيك حبيبتي عامله ايه الحمد لله انا خايف من مصر هايدي من مصر ما اه انا بحسب هايدي السعوديه فانا بقول حياكم الله طيب ويعني آه عندك كام سنه هايدي انا عندي 11 سنه 11 مع ان صوتك ما يجيبش اكتر من خمس سنين ما شاء والله الله عندي كام سنه سنه سته انا مصدقك انا مصدقك والله ما تحلفيش خلاص 11 سنه حافظه كام جزء يا هايدي انا حافظه ست اجزاء ما شاء الله يا حبيبتي ربنا يبارك فيك يا رب ربنا يبارك فيك ويحفظك اهم حاجه بقى جنب القران بقى كده وحفظ القران اسمع كلام ماما وبابا ولا لا ها الاتصال قطع عند عند بابا وماما انقطع الاتصال طيب آه، ربنا يبارك فيك يا رب واخد بالك يا حبايبي لما تختم القران بقى كده ما شاء الله بقى تبقى مش هتمشي بقى عشان تفتخر وسط الناس بقى ان انا ختمت القران و... واقول واخش مسابقات عشان اجيب مش عارف لا لا لا لا احنا بنختم القران عشان لله انا بحفظ القران عشان ده كتاب ربي عارف اديكم مثال بسيط لما تبقى قاعد في البيت كده وبعدين انت باباك مسافر بقاله 3 4 سنين بره احنا بنقول طبعا الاباء ما حدش يسافر ويسيب ولاده والسنين دي بس بقول مثلا يعني مثلا باباك مسافر بقاله 3 4 سنين وانت بتعرف تقرا حلو قوي وفجاه بتاع البوست قال لك يا فلان ده جواب جاي لك من بابا وكان بقالك اربع سنين ما جالكش جواب منه ها هتبقى مشتاق للجواب تبقى مشتاق للجواب يا ساره هي منى مشتاق للجواب صح ولا لا عشان طبعا جاي من بابا اللي انا بحبه وبقاله اربع سنين بس ما شفتوش ولا سمعت اخبار عنه فجايني جواب شوفوا بقى انسوا المثل بقى ده تخيلوا بقى لما القران ده عباره عن رسائل جايه لنا من مين من ربنا الله.
حبيبنا بقى سبحانه وتعالى فانا لما بمسك القران وبفتحه انا بقرا رسائل جايه لي من ربي من حبيبي بفتح القران كده بحب بقى عايزكم بقى تحسوا بالمعنى ده وانتوا بتحفظوا وانتوا بتقروا القران حسوا بالمعنى الجميل ده ان انا وانا بقرا القران ده كلام مين ده كلام ربنا كلام ربي حبيبي اللي انا بحبه اللي انا بعبده اللي اللي هو خلقني ورزقني واداني النعم دي كلها وانا مش قادر أو- اقول يعني مش قادر اعد النعم اللي ربنا بيداني وتقعدوا تقروا كده وانتوا بتقروها كده يعني ما شاء الله كل آية كده تحسوا كده ب- بفرحة ونشوة غريبة جدا وانتوا بتقروا في في في كتاب الله طب معانا اتصال السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا عم الشيخ محمود يا اهلا وسهلا والله العظيم انا مش عارفه بصراحه انا مبسوطه قوي يعني اللي كلمنا حضرتك ربنا يحفظك ويعزك يعني بصراحه من ساعه ما جيت قناه الناس واحنا بنحاول نكلم حضرتك مش عارفين خالص ربنا يبارك فيك يا رب احفظك تحت امرك فربنا يجازيك خير على اللي انت بتعمله بصراحه يعني امين يا رب العالمين وبعدين الاطفال اللي انت حضرتك مستضيفهم دول آه، يعني آه، بصراحه يعني دول المستقبل بتاع اه بتاعنا والله يعني اه والله اه والله هم دول فيا مستقبلنا ريت احمد احمد آه، يكلم حضرتك حاضر ويا ريت تستضيفه معاك هو وكريم طيب آه، خلي اسمه وتليفونكم مع مدني وهو ان شاء الله طب هنرتب ممكن لكم تكلم احمد حاضر اتكلم يا مع مع احمد حضرتك اهو حاضر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام يا ازيك احمد شيخ محمود كيف حالك عامل ايه الحمد لله حبيبي انا بحب بحبك في الله وانا والله بحبك في الله حبيبي عندك كم سنه يا احمد عندك كم سنه يا احمد ادعينا ربنا يهدينا ربنا يهديك ويبارك فيك يا حبيبي ما شاء الله عندي 8 سنين 8 سنين ما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا احمد خد كريم حاضر م- كريم عنده كام سنة الو السلام عليكم ازيك يا شيخ محمود ازيك يا انا حبيبي فرحان قوي ان انا بكلمك والله انا فرحان اكتر يا انا كريم بحبك في الله والله حبك اللي احترف فيه ربنا يخليك يا حبيبي بتفهم الدروس بتاعتي يا كريم سنقطع عند برضه الدروس بتاعتي وقفت. طيب ماشي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ها
ازيك يا شيخ ازيك يا حبيبتي ده مش عارف آه، آه، انا بحبك في الله والله اسمك ايه يا حبيبتي اسمها ايه يا عم يا مدني اسمي سلمى اسمها ايه
اسمي سل... سلمى سلمى ولا سلوى سلمى مش مشكلة إيه الاثنين يقضوا الغرض سلمى اه اسمك جميل قوي يا سلمى ما شاء الله إيه؟
اسمك جميل الحمد لله ربنا يبارك فيك يا حبيبتي عندك كام سنة يا سلمى تسع سنين تسع سنين وصوتك صغير كده ليه ايه صوتك صغير ليه انت ما اتغديتيش صوتي واطي اه صوتك آه، عايز كده ت... يعني سمع فيها حاجه هتسمعك فيها حاجة العيب من عندنا احنا انا عارف ربنا يخليك يا سلمى حافظة كام جزء يا حبيبتي ها
انا عايزه احضر معاك عينيا يا حبيبتي آه سيبي ال أيوة.
سيبي بقول لك التليفون انا عايزه احضر معاك حاضر يا حبيبتي سيبي تليفونك الحلقه واسمك الجايه ان شاء الله حاضر عينيا حاضر لا مش الحلقه الجايه الحلقه الجايه محجوزه ان شاء الله نظبط هننسق لكم حلقات عينيا حاضر يا حبيبتي عينيا يا حبيبتي ربنا آه، هننسق لكم حلقات وتيجي معانا ان شاء الله يا سلمى عينيا حاضر طب هل نكمل معاك حبيبي يعني الحلقه الجايه لا مش الحلقه الجايه ان شاء الله يعني ايه آه، الحلقتين اللي جايين الحلقه الجايه لا اللي بعدها اللي بعدها عشان في حلقتين محجوزين ربنا يبارك فيك يا حبيبتي طيب نكمل حبايبي آه، سيبنا مين اللي بقى ها عايزين نسال الاطفال حاضر عينيا حاضر طيب يبقى احنا ايه النعمه اللي بعد كده نعمه ايه نعمه القران نعمه القران تخيل كده وانت بتقرا ازاي رسائل جايات من ايه من ربنا حبيبك بيأمرك بيقول لك صلي واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فانت بتسمع كلام تقول ايه سمعا وطاعه سمعنا واطعنا ليه لان ربي حبيبي يامرني باللي هو عايزه يامرني ان انا اتحجب اتحجب يامرني ان انا اصلي اصلي ان انا ابر امي وابويا ابر امي خدوا بالكم بقى من حاجه بقى اللي هيحضر معايا و- ووالده بابا بابا يتصل بيا بعد كده يقول لي ان هو ما شاء الله ان ال- الطفل اللي حضر معاك بيبوس ايديه وبيحبه وبيحترمه هجيبه معايا مره واثنين وثلاثه وعشرة ماشي ويقول لي بقى بابا ومامته هيشتكوا يقول لا ده ما يسمعش كلامنا ده هو بس بس كده قدامك كده حلو خلاص و- وبعد كده بيعاملنا معامله مش كويسه يبقى مش هيجي تاني فانا عايزكم تيجوا على طول طبعا انا عارف ان كلكم ان شاء الله يعني حلوين مع الاب والام وما شاء الله ربنا يبارك فيكم طيب من ضمن النعم يا حبايبي وهنسال بقى دلوقتي هندردش في حته صغيره كده ونسال على طول من ضمن النعم نعمه ايه نعمه البصر ربنا ادانا نعمه يا حبايبي نعمه البصر دي نعمه جميله قوي لو فكرت كده وانت قاعد معايا كده تغمض عينيك كده وتلاقي الدنيا ضلمه هتتخنق صح هتلاقي نفسك متضايق كده ومخنوق وانتوا قاعدين في البيت وبعدين فجاه النور قطع بتعملوا ايه بتعمل ايه يا ابو بكر ما بشوفش حاجه لا غير ما بتشوفش بتخاف بتخاف زي صح ولا لا؟ مظبوط طيب آه، لما بتخاف بتعمل ايه بقى بتعمل ايه يا سلمى آه، بتعمل ايه يا ساره لما النور بيتقطع بتعمل ايه
بخاف ها بخاف بتخافي صح ولا لا؟ وانت يا منى بتعمل ايه ورحمه ربنا على النعم على النعم اللي هو التهاني الله شفت بقى وانت يا منى مم. مش بتحس بنعمة البصر صح ولا لا؟ يعني قد ايه الواحد يا حبايبي لما لما النور يتقطع او هو مغمض عينيه او مش شايف او يجيله تعويره في عينيه او واحد آه، ربنا يشفي الجميع يا رب يجيله تعب في العينين كده في- فيضطر ان هو يربطها يحس بنعمة البصر نعمة البصر يا حبايبي العينين ديت فيها 5000 عدسة عدسات عشان النور القوي وعدسات عشان النور الضعيف وعدسات تقرب وعدسات تبعد وعدسات تخلينا نبص يمين وعدسات تخلينا نبص شمال وعدسات عشان آه، آه، لو يعني سبحان الله كل حاجة مسؤولة عن ايه عن شغلنا لو عدسة واحدة اتعطلت يا حبايبي العينين دي تتعب وما اعرفش نشوف بيها ولذلك تلاقي واحد ايه يقول لك انا ما بشوفش بالليل كويس ليه في عنده تعب في العدسات دي صح واحد أفضل تاني- النعم يا شيخ نعم من أفضل النعم من افضل النعم محمد الله يبارك فيك نعمه البصر طب نعمه البصر انا بقى بسال ربنا يا ربي يا اللي خلقتني يا حبيبي لما اديتني نعمه البصر اديتهاني ليه فيجي لك الجواب ان النعمه ديت اديها لك عشان تشوف بيها وتقدر تروح تشوف مصالحك وانت كطالب كتلميذ صغير عشان تقدر تشوف وتفتح الكتاب وتذاكر دروسك وتحضر و... وعشان خاطر كمان تشوف تمشي وتخرج وت... وتاكل وتشرب وتخش ال- عفوا الحمام وتروح تسلم على بابا وماما وتزور وتروح المدرسه وتزور قرايبك فاداك النعمه ديت عشان تقدر تمارس حياتك وفي نفس الوقت عشان تقدر تمارس دينك اقدر افتح القران فاقرا بعنايه ديت امسك ال- بتاعت اذكار الصباح والمساء اوعى تكونوا مش محافظين عليها مهم قوي عشان ربنا يحفظكم من كيد الشياطين آه، اذكار الصباح والمساء تمسكوا اذكار الصباح والمساء وتقروا طب لو ما فيش عينين هقدر اعمل يا حبايبي اي حاجه من الحاجات ديت لا يا شيخ ها ها يا محمد لا خالص يقدر يعمل حاجه لا طبعا امسك الميكروفون لو ما فيش بصر هت- هتعمل ايه مفيش مفيش هقدر اقعد مكاني مش هقدر اعمل حاجه خالص صح ولا لا صح.
عمرو هتعمل ايه يا عمرو
مش هعمل حاجة مش هعمل حاجة هفضل قاعد كده متعطل طيب طالما بقى ربنا اداني النعمة ديت بقى اصونها واحافظ عليها ازاي يا حبايبي ها احافظ عليها ازاي يا احمد اديني الميكروفون
اللي احافظ على نعمة البصر ازاي يعني ما نلعبش في التراب اه
وما
ثبت المايك
من ما يعني نبصش لحاجة حرام صح ولا لا صح.
عشان دي تحفظ النعمة صح ان ان الانسان لما ي- ما هو النبي اللي قال كده ما تصلوا عليه يا حبايبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام ان انا لما ربنا يديني نعمه اول حاجه اعملها يا حبايبي واحنا النهارده بنتكلم عن النعم اول حاجه اعملها ان انا استعمل النعمه دي في طاعه الله نستعملها في ايه يا ابو بكر في طاعه الله في ايه يا محمود في طاعه الله ان ربنا اداني نعمه العين ديت خلاص يا رب انا مش هستعمل العين دي غير في ايه غير في حاجه ترضيك انا هفتح بقى القران اقرا بقى القران واقرا بقى اذكار الصباح والمساء واذاكر بيها دروسي واروح اقضي مشاويري واكل واشرب وابر امي وابويا استعمل العنايه دي في كل حاجه يا رب ترضيك يبقى ربنا هيحافظنا على العنايه ولا لا هيحافظنا على ليه لان انا ما استعملتهاش في حاجه فيها معصيه هتقول لي بس في ناس برضو ما عندهمش بصر ما عندهمش ما بيشوفوش ورغم ان هم كويسين اقول لك اه يبقى ده ابتلاء من عند ربنا عشان تبقى المساله واضحه يا حبايبي بس ممكن واحد ما يكونش عنده عينين ما بيبو- ما بيشوفش يعني بعينيه ورغم ان هو انسان مطيع ممكن يكون خاتم القران وممكن يكون شيخ كبير ممكن يكون عالم او داعيه كبير صح ولا لا؟ اه ده بيبقى ابتلاء من ربنا الابتلاء ده ايه جزاؤه حد حافظ اي حديث في موضوع الانسان لو ابتلي بعينيه لا ايه بقى الجزاء بتاعه ايه ها يا محمد جزاء ايه الجنه اه صح لان حبيبنا قال كده صلى الله عليه وسلم قال من اخذ الله حبيبتيه لو حبيب- حمد ربنا يا شيخ اه اللي حمد ربنا ربنا يخليك يا محمد اللي حمد ربنا من اخذ الله حبيبتيه اللي هم ايه عينيه شوف سماهم ايه سماهم حبيبتيه لان دولت احب حاجه للانسان الانسان ممكن يتخيل اي حاجه ممكن يتخيل ان ايديه ديت تتعور او رجليه تتكسر ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين قولوا امين آه، ان ممكن واحد رجليه تتكسر ممكن صبعه ده يطير ممكن ودانه تت... مش عارف يحصل فيها ايه انما عينيه لو حصل فيها حاجه يزعل قوي يقول يعني مش هشوف بعد كده يعني مش هعرف استعمل بصري يعني مش هعرف اقرا بعد كده في القران يبقى متضايق صح ولا لا يا حبايبي اه و- وسبحان الله اذكر ان في احد ال- علمائنا الكبار بقى بتوع السلف احنا عايزين برضو نعرف علماء السلف عشان نحبهم اكتر العالم ده آه، يعني كان بي- بيكتب السنه بتاعت النبي عليه الصلاه والسلام في يوم من الايام جاله مرض فعينيه الاثنين عميوا ما بقاش يشوف خالص فنام وهو عمال بيبكي ويعيط وزعلان جدا مين اللي جاله في المنام يا حبايبي جاله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قال له بتبكي ليه قال له ببكي يا رسول الله عشان عينيا خلاص راحت ومش هعرف اكتب السنه بتاعتك فراح النبي قال له طب قرب الكلام ده كله فين يا حبايبي في المنام في المنام فراح النبي قال له قرب فقرب فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده المباركه على عينه وايه وراح مسمي فرجعت عينيه احسن من الاول تمام فقام بعد كده وبدا ايه يكتب سنه النبي صلى الله عليه وسلم فايه فاحنا بنقول احفظ الله النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه احفظ الله يحفظ يعني ايه احفظ الله يحفظك يعني انا لما احافظ على الاوامر اللي ربنا امرني بيها ربنا امرني بيها يا حبايبي امرني ان انا اصلي يبقى انا لما اصلي يبقى انا كده ايه حفظت الله عز وجل حفظت الله في حدوده واوامره ونواهيه الحاجات اللي طلبها مني انا حافظت عليها تماما و- ولله المثل الاعلى لما يجي واحد موظف شغال والمدير بتاعه بيقول له ايه بيقول له انا عايزك تعمل كذا وكذا وكذا وتكتب لي تقرير الفلاني وت... وتعمل كذا وتنقل ال- الكلام ده كله في الورق ده طب عمل كل ده يبقى عمل ايه يبقى حافظ على اوامر المدير صح يبقى المدير يحبه ولا لا اه ولله المثل الاعلى فانا لما ربنا يقول لي واقيموا الصلاه فانا صليت لما اتوا الزكاه انا زكيت لو معايا فلوس واخد بالك و... وامرنا بالصيام وامرنا بكذا وامرنا بذكر الله وامرنا بقراءه القران لما اعمل كل دوت يبقى انا ايه يبقى انا حفظت على اوامر الله يبقى ربنا يحفظني يبقى ربنا ايه هيحفظني يبقى لما حد يكون عايز يعمل معايا حاجه وحشه ربنا يحميني إن الله يدافع عن الذين آمنوا خدت بالك لما أكون بذاكر وداخل امتحاناتي وأنا الحمد لله محافظ على الصلاة وببر أمي وأبويا وبقول أذكار الصباح والمساء وبقرأ قرآن وبعمل كل الخير لما أجي في الامتحان أقول يا رب نجحني أه ينجحك ليه؟ عشان طول السنة أنا إيه؟ أنا ما شاء الله محافظ على أوامر ربنا والحاجات اللي بيقول لي ما تعملهاش ما بعملهاش يا رب أنا بسمع كلامك أنا عبد ليك يا رب واخدين بالكم يا حبايبي يبقى انا طول السنه بطيع اوامر ربنا واي حاجه ربنا بيقوم بيقول لي بيامرني ان انا ما اعملهاش ما بعملهاش اجي بقى في الامتحان احنا هينجحني لما اقول آه، ولو جاني شويه مرض كده شويه انفلونزا ولا شويه صداع ولا بتاع اقول يا رب اشفيني هيشفيني ليه لان انا بطيع كلام ربنا وبسمع كلامه وبحبه وهو بيحبني صح ولا لا يا حبايبي ادي نقطه مهمه جدا يبقى البصر نعمه النعمه ديت اصونها ان انا استعملها غلط استعملها صح تعرفين يا حبايبي احيانا ممكن واحد يجيب آه، يشتري حاجه وما يعرفش بيستعملها ازاي فيبوظها ازاي ندي مثال بسيط واحد مثلا اشترى تسجيل ماشي التسجيل دوت ليه فيشه صح ولا لا؟ لما يكون التسجيل ده ليه فيشه ي- ي- ي- يشغل التسجيل ازاي يا احمد يشغل التسجيل ازاي لما يكون ليه فيشة اه آه، يحط الفيشة في الكهرباء ايوه بعدين ي- شريط وبعدين يحط الشريط وبعدين وشغل.
الزرار صح ولا لا؟ تمام طب ينفع واحد بقى اعزكم الله يقوم جايب التسجيل وحاطط الفيشه في الغساله ينفع لا يا او شيخ.
يحط الفيشه في البانيو يمشي لا طب طب عملها صح بقى وحط الفيشه في الكهرباء ماشي بس بدل ما يحط شريط راح حاطط فرد الشراب وقال اسمع بقى قال لي الله يا سلام فرد الشراب انما كده جميله جدا سوق هاديه وحلوه و... ينفع الكلام ده هيسمع حاجه واحد تاني يقول لا طب لا اصل انت غلطان اصل انت حطيت فرد الشراب الشمال حط اليمين بقى تشتغل ينفع الكلام ده ما ينفعش لان ايه ف... خلينا في الشراب دلوقتي يا مدني. لان فرد الشراب ما تشغلش التسجيل اه طب اعمل ايه عشان اعرف اشغل التسجيل يا جماعه هات الكتالوج شريط.
هات الكتالوج انزل الكتالوج بقى وافتح الكتالوج اه بيقول لك التسجيل دوت بيشتغل على 220 فولت آه، واخد بالك طيب يبقى حط الفيشه في فيشه ايه 220 لو بيشتغل 110 حطيته في 120 220 يتحرق يبقى اشوف اه لازم احط المجال ادي 220 وبعدين يقول لك وافتح الباب من الزرار الفلاني اقوم فاتح الباب وامسك الشريط وحطه بالطريقه الفلانيه وشغل واقفل الباب وشغل الشريط يشتغل التسجيل وحافظ عليه العمر كله صح ولا لا لو اسأت استعماله بقى يضيع اه انسى بقى المثل ده وافتكر بقى العين ربنا اداك العين هستعملها ازاي يا ربي اه استعملها في شيء يرضيني وفي شيء عشان تكسب وت- وتمشي امور حياتك بعينيك من غير ما تعصاني غض البصري اه غض البصر ربنا يخليك يا محمد لما اجي بقى انا ايه او ماشي بقى وطول ما انا ماشي عمال ابص على البنات وابص على دوت وعمال آه، آه، آه، اجي عند الناس كده بعض الاطفال بيغاوين الحته ديت اجي الاقي مثلا واحد ساكن في الشقه اللي قدامنا واخد بالك واقوم باصص من خرم الباب عشان اشوف هو قاعد بيعمل حرام ولا حلال حرام يبقى لازم اصوم بصري وقبل ما اخش على حد حبيبي اخبط ثلاث مرات واستأذن لو رد بع... لو رد قبل الثلاث مرات او بعد الثلاث مرات خلاص اخش واذل اخش اخش لو ما ردش بعد ما خبطت ثلاث مرات خلاص بقى يعني في واحد بيقعد يخبط يفضل يخبط ويرزع وبايده اليمين ايده اليمين ش- تعبت يقوم داخل بالشمال شمال تعبت برجليه ويشوط واخد بالك يقوم جايب الحجاره وم- بس هتفتحها هتفتحها انا مش ماشي النهارده يا انا يا انتوا في مصر ما ينفعش الكلام ده يا حبايبي يبقى لما خبط ايه خبط بالراحه يخش كده بالراحه ويستأذن ويغض بصره ما يبصش ما يجيش عند الناس يوم ايه ما يجيش بقى قاعد في البيت يا حبايبي بقى تمام والغرفه دي بتاعت مين اه دي بتاعتي انا واخويا واختي وفلان مثلا والاوضه دي بتاعت مين بتاعت بابا وماما ما ينفعش اجي بقى بغرفه بابا وماما واقوم ايه باصص من خرم الباب لان كده حرام صح يا حبايبي ما ينفعش يبقى انا كده لما انا بقى ما اعملش الحاجات الوحشه دي كلها واستخدم بصري في شيء يرضي ربنا يبقى انا كده عملت ايه يبقى انا يا محمد حافظت على اوامر ربنا يبقى ربنا هيحافظني على عينيا ولا لا واضح المثل حبايبي طيب نيجي نبص للنعمه الثانيه نعمه ثانيه زي إيه يا حبايبي مثلا زي نعمه اللسان شوف بقى نعمه اللسان مش احنا قاعدين بنتكلم دلوقتي اه ها بنتكلم بايه باللسان صح ولا لا؟ باللسان والشفايف حركه الشفايف مع اللسان مع الاحبال الصوتيه مع الرئه كل دي بتخلي الصوت يطلع صح ولا لا؟ لما اجي النهارده بقى اللسان ده بقى اللسان ده بقى مشكلته مشكله بقى اه والله يا محمود عارف ابو بكر اللسان ده بقى لو الواحد ما حافظش عليه يروح في مشاكل كتير قوي قوي ما يعرفش يتكلم اه يعمل ايه يا محمد عشان يحافظ على لسانه
ما يقولش مثلا كلام وحش ايوه زي ايه الكلام الوحش ادي كده المنه كده تقول لنا زي ايه يا منه
زي الشتايم ايوه حبيبتي وايه تاني والغيبه والغيبه ايوه والغيبة.
ادي, ادي كده لساره زي ايه تاني يا ساره الألفاظ الوحشة الالفاظ الوحشه والكذب في ناس بتكذب تخيل يا ساره اه والله في ناس بتكذب واللي بيكذب ده وحش ربنا ما يحبش الكذابين صح ولا لا؟ اه زي ايه تاني كده يا محمد امسك الميكروفون ها كان وحش زي ايه ان احنا نقعد نجيب سيره الناس ونقعد نتكلم عنهم صح ولا لا؟
صح ها زي ايه يا عمرو ادي لعمرو
إن احنا ما نجيبش سيرة الناس ايوه ما نتكلمش عن حد بالظبط يا حبيبي بالظبط ولو قل- لو جبنا سيره الناس نجيبها في السيره الحلوه يعني ما نقولش فلان وحش لا نقول فلان ده راجل طيب فلان ده ما شاء الله انسان بيصلي وبيعرف ربنا وبيحب ربنا صح ولا لا ليه ثاني يا احمد
زي ال- ما نشتمش حد ايوه ومن
والنميمه النميمه بقى ان واحد يروح يقول لفلان عارف ده فلان ده بيقول عليك كذا ويروح يقول للتاني عارف بقى ده فلان ده والله طول النهار عمال بيقول عليك كلام وحش هي دي النميمه وفشل الأسرار وافشاء الاسرار ربنا يخليك يا محمد ايه ثاني يا ابو بكر
الإساءة إلى ربنا اه دي, دي اكبر حاجه بقى دي اوحش حاجه ربنا يبارك فيه زي ايه تاني يا محمود
ان انا ارد على بابايا ومامتي بطريقه وحشه الله يبارك فيك يا حبيبي ربنا يخليك شفت بقى قد ايه بقى اللسان ده ممكن استخدمه في حاجات وحشه كتيره جدا جدا وهو نعمه وفي ناس كتيره ما عندهاش لسان ما بتتكلمش خالص صح لا شو واحد اخرس ويقعد يعني يتكلم مش عارف يتكلم عايز يقول تخيلوا حبايبي كده لو انتوا قاعدين وواحد مثلا دخل عليكم مثلا ما بيعرفش يتكلم عايز يقول لك آه، محمد انا عايز اكل هو مش عارف يقول لك يعمل ايه هيضطر إنه يقعد يشاور لك وانت مش فاهم يعني ايه آه، عايز ايه بالظبط طب يقول لك انا عايز مثلا آه، عايز منك مثلا فلوس هيقعد يشاور لك واخد بالك يقعد يقول لك كده يعني 5 جنيه ولا 10 جنيه ولا بتاع وانت مش عارف فاهم ازاي اه زي اللي بي- بيقول للتاني اقول لك كلمه سر بس اوعى تقول لحد قال لا اتفضل قال له معاك 5 جنيه قال له ولا كاني سمعت حاجه واخد بالك؟ ما كلمه سر بقى المهم يا حبايبي فايه فعمال يشاور لك ما هوش ما ما انت ما انتش فاهمه شفت يا دي بقى واحنا ربنا بقى ادانا لسان نعبر بقى بيه عن كل اللي احنا عايزينه تصبح الصبح السلام عليكم يا امي السلام عليكم يا ابي بوس ايد ماما بوس ايد بابا انا عايز افطر يا امي بعد اذن حضرتك مش بقى ايه انا عايز افطر لا مش كده انا عايز افطر بعد اذن حضرتك ماشي او انا جعان بعد اذن حضرتك تقوم ماما تقوم تخش تحضر لي الاكل بعد ما تحضر لي تحط الاكل جزاك الله خير يا أمي. ربنا يبارك فيك يا رب انا دايما تعبك معايا تعبك راح يا حبيبي لا جزاك الله خير والله ربنا يبارك فيك يا امي تاكل كده وتحمد وقبل ما تاكل تسمي الله وبعد ما تاكل تحمد الله شفت كل ده بايه بقى باللسان بتقول اذكار الصباح والمساء بايه باللسان بتقرا قران بايه باللسان بتسلم على الناس ازاي باللسان بت... بتدعو الى الله سبحانه وتعالى بايه باللسان كل الخير ده كله بايه باللسان وتصلح بين الناس اتنين مخاصمين بعض وراح انت تصلح ما بين ده وما بين ده بتصلح بإيه؟ باللسان برضه وفي نفس الوقت بتعمل حاجات وحشه باللسان يبقى احنا نعمل ايه اه المثل بيقول لسانك حصانك ان صمت صانك والهند هانك واللي احسن من ده كله بقى كلام حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم ان النبي قال ايه قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا أو ليصل او ليصمت يعني يسكت يبقى الانسان قبل ما يتكلم يا حبايبي اه عشان دي نعمه كبيره جدا ربنا ادانا النعمه ديت يبقى قبل ما اتكلم اعمل بقى مليون حساب للكلمه دي ها الكلمه دي تدخلني الجنه ولا تدخلني النار اه لا دي تدخلني النار لا بلاش منها ده انا كنت هقول كلمه وحشه ده انا كنت هشتم فلان ده انا كنت هجيب سيره فلان واقول عنه حاجات وحشه لا لا لا لا انا مش هقول غير الكلام الحلو وبس زي ما النبي علمني صلى الله عليه وسلم النبي عمره ما قال كلمة إلا كلمة جميلة صلى الله عليه وسلم أجمل كلام وأحلى كلام في الدنيا كان بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إيه يبقى نحافظ على لسانك أنا قبل ما أتكلم أنا في ال- في الفصل مثلا آه، بدل مثلا الأبلة بتاعتي أو الأستاذ بتاعي بيشرح لي بدل ما أقول له آه، ما تفهمنا المسألة دي إحنا مش فاهمين أقول له بعد إذن حضرتك يا أستاذنا ممكن تفهمنا؟
ربنا يبارك لنا في عمرك آه، قولي يا محمد بقى ممكن تفهمنا لو سمحت اه لو سمحت ممكن بعد اذن حضرتك يعني احنا عارفين بتعاملين حضرتك بس ممكن تفهمنا النقطه دي تاني شوف بقى باللسان شوف الاسلوب الجميل بقى شوف الكلام الحلو النبي كان يعلمنا الكلام الحلو ده تمام فايه معنا اتصال طيب ماشي السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم أيوة عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
أيوة السلام عليكم أيوة عليكم السلام عليكم السلام ايوه يا حبيبي السلام عليكم
عليكم السلام آه، مين معانا عبد الله عبد الله ما شاء الله يا عبد الله عندك كام سنة يا حبيبي 10 عشرة ما شاء الله ربنا يحفظك حافظ كام جزء ها آه. آه.
ها؟
لسه بحفظ ها لسه بحفظ ربنا يبارك فيك يا حبيبي ان شاء الله يعني قريب قوي ربنا يكرمك وتختم القرآن ونقول للشهادين يقولوا امين ربنا يبارك فيك يا رب ان شاء الله ربنا يبارك فيك يا عبد الله ان شاء الله وتحفظ يا حبيبي وتبقى من خيرة الناس يا حبيبي ربنا يبارك في عمرك وجزاك الله خير على اتصالك في اتصال تاني طيب السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازيك يا شيخ محمود عليكم السلام ربنا يبارك فيك عامل ايه يا شيخ محمود الحمد أنا لله حاسس ربنا- بالله والله ربنا يخليك يبارك ربنا فيك يجازيك كل خير ان شاء الله الله يبارك في عمرك ويحفظك والله عايزك تكلم احمد كده كلمتين عشان ما بيسمعش كلام امه خالص آه، احمد اه ان شاء الله احمد مين احمد عبد الرحمن ابن ان شاء الله اه ابن حضرتك انا بحسبه قاعد معانا ماشي لا هو معايا قاعد معانا هنا اهو طيب ربنا يبارك فيك ربنا يخليك خد معاك اهو يا شيخ ربنا يبارك فيك
السلام عليكم عليكم السلام يا احمد الحمد لله ازيك يا حبيبي عامل ايه الحمد لله بتحبني زي ما بحبك بحفظ في الليل ربنا يخليك يا احمد عايزك بقى لو بتحبني بجد بقى لو بتحبني بجد اه وقبل بقى ما تحبني لو بتحب ربنا بقى بجد بتحب النبي عليه السلام لازم بقى تحب ماما وبابا وتحسن اليهم وانا عايزك دلوقتي وانت بتتفرج علينا دلوقتي تبوس ايد ماما وبابا عشان انا بقى احبك اكتر واكتر وانا بطلب من كل اطفالنا الحلوين اللي قاعدين قدامنا دلوقتي كل واحد يقبل ايد آه، مامته وبابا وحبايبنا اللي قاعدين معانا ان شاء الله لما يرجعوا البيت كل واحد فيهم ان شاء الله يوعدني ان هو يبوس ايد ماما وبابا ماشي اتفقنا ماشي حبيبي ربنا يبارك فيك آه، فاضل قد ايه مدن على الوقت خمس دقايق بس لو ما انت براحتك النهارده انا ما شغلتش الصبح طيب معانا اتصال السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضيلة الشيخ محمود حبيبي الغالي الله يخليك يا حبيبي ربنا يبارك فيك ازيك يا شعب الله؟
ربنا يجزيك الخير يا رب ازيك اخبارك العالمين عامل ايه برنامج بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك في عمرك يا شعب الله.
جميل جدا جدا انت يعني في جمعت فيه بين الحسنيين الله يبارك في عمرك حاجة بسم الله ما شاء الله الله- أطفال وكبار ورجال وسيدات وكله الله يخليك يا شعب الله ربنا يبارك وانت فيك يا ورب رب الكعبة يا شيخ محمود ربنا سبحانه وتعالى يعزك إن شاء الله الله يبارك فيك ربنا يعزك ويحفظك يا رب ويجعلك إن شاء الله ذخر للإسلام والمسلمين الله يخليك يا شعب الله وربنا يفتح بيك القلوب ويبارك في دعوتك الله ويحفظك من يحفظك.
كل سوء يا رب العالمين الله ويرزقنا واياك يحفظك حسن الخاتمه يا رب ربنا يعزك ويحفظك ونحن نحبك كثيرا في الله سبحانه احب ان وتعالى نحترم فيه ربنا يبارك في عمرك يا شيخ عبد الله ويجزيك عنا كل خير شرح الله صدرك ويسر لك كل أمر الله يبارك فيك يا شيخ عبد الله ربنا يحفظك يا رب يبارك فيك ونتمنى تنورنا والله في لقاء بقى الحاجات اللي تدوم الدرس بنفسك ان شاء الله ربنا يبارك فيك طب آه، نختم بقى الحلقه يا حبايبي بكلمتين صغيرين كده فاحنا بنقول نعمه اللسان نعمه اللسان الحقيقه احنا مش هنقدر نوفيها كلها النهارده هنكملها المره الجايه لان طبعا الوقت خلص تقريبا لكن آه، بنقول وبنوصي حبايبي اللي قاعدين معايا دلوقتي اول ما نرجع نقبل ايد ماما وبابا اتفقنا حد هيرجع في كلامه اللي هيرجع في كلامه يقول له دلوقتي تمام دي حاجه الحاجه الثانيه كل اللي حافظ آه، آه، جزء من القران كده يكمل بقى عشان لما نلتقي مره ثانيه ساره قالت لي حافظه كام جزء آه، جميل قوي المره الجايه بقى عايزك تقولي لي انا خلصت جزء عامه ماشي منى حافظه قلت كام جزء المره الجايه عايزك تقولي لي خ- انا معايا او حفظت 8 اجزاء ماشي محمد قلنا حافظ كام جزء 13 13 المرة الجاية عايزك تقول لي أنا دلوقتي 20 جزء ماشي آه محمد محمد حافظ كام جزء؟
اثنين اثنين المرة الجاية تقول لي بقى أنا حافظ خمسة ماشي عمرو
حفظت ر- س- جزء عام بس- سورة- وسورة الشر جميل المرة الجاية بقى تقول لي أنا حافظ جزئين كاملين ماشي أحمد انا حافظ 15 جزء المرة الجاية تقول لي ختمت أنت كده من جنب الآخر يعني ماشي وأبو بكر طبعا المرة الجاية تقول لي أنا حافظ سبعة ماشي يا أبو بكر ومحمود ست أجزاء ونص ست اجزاء تبقى خاتم 10 ماشي عايزين كده نبقى دايما في التقدم يا حبايبي مش عايزين اي يوم نقف ونثبت ونقول الحمد لله بقى ده انا ختمت خمس اجزاء وبس وخلاص لا عايزين نكمل عايزين نبقى احسن ناس في الدنيا وعايز اشوفكم قريب تبقوا كلكم دعاء الى الله سبحانه وتعالى وعشان ربنا يجمعنا بقى في الجنه ان شاء الله معانا اخر اتصال السلام عليكم ولا خلاص نكملها اتصالات بقى السلام عليكم السلام عليكم
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازيك يا فضيلة الشيخ مرحبا ببورصه الايمان ازي حضرتك؟
ازيك يا استاذ سعيد عامل ايه وحشنا والله ربنا يبارك فيك انت اكتر والله انا يا بس سعيد.
بتصل والله مخصوص اقول لك ان البرنامج ده هايل هايل هايل هايل ربنا يخليك يا استاذ علي ربنا يا رب يجزيك خير و...
الله يبارك فيك ويمتعك بالصحة كده والبشاشة الوجه الجميل ال- ده الله يخليك يا استاذ علي.
والأطفال الحلوين اللي معاك ربنا هم اللي حلوين بس انا لا والله، وأنا طفل أنا كمان. ربنا يبارك لك يا رب يعني أ- الله يخليك يا استاذ علي.
يعني ده من يعني ذوقك المفروض والله.
تديك حقك لأنك ما شاء الله يعني مبتكر بصراحة الله يبارك فيك ربنا برنامج يحفظك جيد جدا والأولاد إن شاء الله يتجمعوا حوله ويبقى نشء مسلم يا رب.
لأنه ده الحل إن شاء الله بإذن يا رب الله امين يا رب العالمين بارك الله فيك ووفقك رب- الله يا رب ربنا بكل يحفظك خير.
سعيد ويجزيك عنا أنت كل خير وأحبابك اللي حواليك يا رب الله يخليك يا استاذ جزاك الله خير يا شيخ محمود جزاك بارك الله خير يا سعيد على السلف الجميل ده ربنا يبارك ربنا يبارك في عمرك يا رب يحفظك كرمك الله يا سعيد في اتصال تاني بدري ك- كملها بقى اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
انا بحبك في الله يا شيخ محمود احبك اللي احترف فيه ربنا يخليك حبيبي ربنا يبارك في عمرك مين معايا اسمك إيه يا حبيبي ها
اسمي نادر السيد
اسمه ايه نادر السيد بتاع الكوره اه طيب مين اللي هو؟ ما شاء الله يا نادر ربنا يبارك فيك ان شاء الله نشوفك آه.
كده من خيرة الدعاء الى الله سبحانه وتعالى يا نادر وتيجي تنورنا هنا في شغال حلقه عندكم ها خالد مصطفى شغال معاكم آه، خالك شغال معانا هنا ما ما شاء الله ربنا يبارك فيك يا حبيبي طيب معانا اتصال اخر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
ازيك يا شيخ محمود ربنا يحفظك ويبارك فيك ايوه معاك انا اسمي محمد اهلا يا محمد ربنا يبارك فيك ازيك يا حبيبي انا حافظ 10 اجزاء من القران ما شاء الله يا محمد عندك كام سنه يا حبيبي عندي 11 سنه الله يبارك في عمرك يا حبيبي وي- احبك في الله حبك اللي زحتني فيه ربنا يبارك في عمرك عايزك اشارك في البرنامج يا شيخ هتجي هتجينا هتنورنا يا حبيبي ان شاء الله كلكم كده هن- هننسق كده بس بالدور معلش يعني احنا آه، يعني ربنا يبارك فيك احنا بنحاول والله يعني ان إن نجيب اكبر قدر من اطفالنا يا حبايبنا علشان انا عارف ان القعده دي بيبقى لها ذكرى في نفوسهم مش هينسوها ممكن اقرا ايتام القران طب اتفضل يا حبيبي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماشي.
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان ما شاء الله يا حبيبي ربنا يفتح عليك يا حبيبي ويبارك فيك يا رب ويجازيك كل خير ان شاء الله وي- وتشوفك كده ان شاء الله من خيرة الدعاء الحقيقه الوقت يجري بسرعه مع حبايبنا الحلوين ربنا يبارك فيهم يا رب ويجمعنا بيهم على الخير ان شاء الله ونشوفهم كده يعني بعد سنوات العمر بيجري والايام بتجري وال... وال... والسنين بتجري وبكره هنلاقيه يعني احنا نكون تحت اطباق الثرى وهم يبقوا هم بقى اللي شايلين هم هذا الدين وما شاء الله شوفهم كلهم دعاء الى الله سبحانه وتعالى وربنا يبارك فيهم جميعا ويحفظكم ويحفظهم جميعا وبنقول آه، احنا بنتمنى طبعا نستضيف آه، كل حلقة مجموعة جداد من الأطفال علشان آه، يعني نسعد بيهم ونسعد بلقائكم جميعا وبنقول لكل أم وكل أب بالله عليكم قعدوا ولادكم قدامنا احنا بنحاول طبعا نتبسط ونوصل الموضوع أنا مش مش حريص إن أنا أوصل أكبر كم من المعلومات لأن آه، ذهن الطفل ما يتحملش الكم ده كله أنا بحاول واحدة واحدة نعلمهم بعض السلوكيات نحسسهم الاول بنعم ربنا عليهم ونخليهم فعلا تزداد محبتهم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد كده نبتدي بقى ان إن نناقشهم في بعض المسائل التربويه والسلوكيه والاخلاقيه اسال الله عز وجل ان يربي اولادنا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وقبل ما اسلم ان شاء الله لقائنا يوم الاثنين القادم في برنامج فضفضه الساعه 9 بالليل ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته